أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان في كل مرة بنتقابل مع شاهد عيان من اللي كانوا قريبين جدا من يسوع المسيح وبنسمع حكايتهم أحداث حلقة النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس وبالتحديد في بشارة لوقا الإصحاح السادس والآيات من 27 ل 49 وكمان في الإصحاح السابع والآيات من 1 ل 10 شاهد عيان النهاردة هو راجل متواضع وبسيط اسمه اندراوس اندراوس هو أخو واحد من أشهر التلاميذ وهو سمعان اللي اداه الرب يسوع اسم بطرس وعلى الرغم من انهم كانوا اخوات لكن كانت طباعهم ومواهبهم مختلفة عن بعض كان بطرس راجل قوي شخصية قيادية بطبعها من السهل اللي حواليه يقبلوه قائد ليهم اندراوس كان أصغر من بطرس بكام سنة كان راجل هادي محب للناس ودايما يراعي شعورهم كان بيحب يسوع بطريقته الخاصة الهادية والمؤثرة في نفس الوقت في قصتنا النهاردة هيحكي لنا اندراوس عن علاقته بالتلاميذ ال 12 وازاي كان في كتير من الاختلافات بينهم وفي طريقة سماعهم وطريقة استقبالهم لتعليم المسيح
أنا اسمي أندراوس قبل ما أعرف الرب يسوع المسيح كنت صياد مجرد صياد شغال مع أخويا بطرس كان الصيد هو كل دنيتنا وكنا فاكرين إن إحنا هنفضل صيادين طول عمرنا يعني كنا ناس عادية شغالة شغل عادية زي أي حد يهودي في الوقت ده كنا بنصلي عشان ربنا يبعت لنا المسيح المسيح المخلص لكن ما كانش عندنا الإيمان إننا هنشوفه بعينينا في حياتنا لحد ما دخل يسوع لحياتنا وبعد كام شهر قضيناها وإحنا بنسمع لتعليمه و... ونشوف المعجزات اللي قام بيها كنا أمنا وتأكدنا إن هو ابن الله المسيح المنتظر اللي جاي للعالم بس اللي أخدنا وقت عقبال ما صدقناه إنه اختارنا إحنا أنا وبطرس عشان نكون من ضمن التلاميذ ال 12 اللي اختارهم عشان يكونوا أقرب الناس ليه ويساعدوه في خدمته كنا مجموعة مختلفة من الرجالة ما كانش حد فينا غني ولا عنده سلطة ولا جاه كنا مجرد 12 لا احنا مشهورين ولا معروفين بس يسوع اختارنا ليه؟ ده السؤال اللي مش عارفين له إجابة وإجابته عند يسوع وحده كان أقرب صديق ليا هو سمعان اللي كان من مجموعة الغيوريين اللي بتهاجموا الرومان وبتقاومهم قبل ما يعرف يسوع ازيك يا سمعان شايفك شايل ومحمل أه، لقيت الحاجات اللي انت كنت نازل تشتريها من البلد الحمد لله لقيت كل اللي احنا عاوزينه في قرية قريبة من هنا ما احتجتش انزل البلد المهم الناس كلها وصلت كله وصل ما عدا نسنائيل ويهوذا ويسوع سابنا وراح لوحده عشان يقعد يصلي في هدوء كالمعتاد أنا حاسس إن مصدر قوته وقوة تعليمه أساسها الوقت اللي بيقضيه في الصلاة. أنت عارف أنا سمعته وهو بيصلي من حوالي أسبوعين كأن ابني بيكلم أبوه. كأن بيكلمه زي ما أنا بكلمك كده. كأنه صاحب لصاحبه. في اللحظة دي اتأكدت إن يسوع الناصري مية في المية هو ابن الله.
هو كل يوم بيأكد لينا ان هو ابن الله انا بس نفسي يعلمنا ازاي نصلي احنا محتاجين يبقى عندنا جزء ولو صغير من قوته وتعليمه عندك حق يا سمعان لما بيكلمنا يسوع عن المحبة عن الغفران اللطف والوداعة بيبقى نفسي أبقى كده وأعيش الحياة دي لكني للأسف مش بقدر وبفشل في الآخر
شكرا لصراحتك تعرف كلامك ده شجعني كتير انا كنت فاكر ان انا بس اللي مش قادر اني هطبق واعيش الحياه اللي يسوع بيتكلم عنها في تعليمه
وشوية شوية اكتشفنا إن مش إحنا بس اللي بنفشل إننا نطبق تعليم المسيح في حياتنا ما كانش عندنا صعوبة إن إحنا نفهم تعليمه ومعجزاته وكلامه وأمثاله لكن كل ما نقرب منه بنكتشف إنه من الصعب إن إحنا نبقى مثال لتعليمه كان يسوع كتير ما بيعلمنا عن محبة الأعداء
اسمعوني كويس أنا هقول لكم الحق الوحيد اللي لازم تعرفوه وتعيشوه عاملوا الناس بالطريقة اللي انتوا عاوزين الناس تعملكوا بيها ما تدينوش حد عشان محدش يدينكم اغفروا للناس عشان الناس هتغفر لكم حبوا أعدائكم احسنوا للي بيكرهوكم لو حبيتوا بس اللي بيحبوكم يبقى انتوا عملتوا ايه من عندكم ده حتى الأشرار والمجرمين بيعملوا كده باركوا باركوا وحبوا لعينيكم اللي بيشتموكم ويلعنوكم وصلوا للي بيسيئوا ليكم اللي يضربك على خدك اليمين حول له الشمال خليكوا رحمة قلبكم مليان رحمة زي ما أبوكم السماوي رحيم
واحنا مسافرين مع يسوع من بلد لبلد ومن قرية لقرية لخدمة المرضى والعمي والعرج كنا دايما بنتناقش ونتكلم عن تعاليم يسوع وعن درس معين اتعلمناه منه وازاي نعيشه ونطبقه في حياتنا بس كل واحد فينا كان بيلاقي صعوبة في درس معين زي مثلا يهوذا كان عنده صعوبة انه يقبل تعليم يسوع عن العطاء
كل اللي يسألك ويطلب منك اديله اللي يطلبه واللي أخد منك حاجة ما تطلبوش بيها ادوا هتاخده
فكرك يسوع يعني لو كان عنده محل ولا أي تجارة فكرك كان يعرف يشغلها طبعا يسوع بيفهم في كل حاجة بس انت بتسأل ليه السؤال ده أصل الكلام اللي قاله وفكرة إنك تدي فلوس للناس وكمان ما تطالبش بيها ما تنفعش في زماننا ده مش منطقية طب أنا معاك أنا هدي ومش هطلب حاجة ما أنا هاجي بكرة مش هلاقي حاجة باقيالي عشان أديها انا فاهم قصدك يا يهوذا انا متهيألي ان يسوع عايز يعلمنا حاجة مهمة جدا ان احنا لما نكون كرمة مع اللي حوالينا فربنا هيعوضنا عن ده بطريقة تانية صدقني يا اندراوس أنا عايز أصدقك لكن أنا راجل عملي وواقعي بصراحة بقى أنا بلاقي حاجات كتير قوي في تعليم المسيح صعب إني أفهمها بس انا اخترت اني اصدقه وانا نفسي كمان صدقني يا اندراوس لكن للاسف ما عنديش ايمان زي ايمانك اعيش بكل اللي بيقوله
وفي يوم من الأيام كنا بنمر قدام قرية صغيرة وخرج منها واحد ونادى على سمعان ويظهر إن سمعان يعرفه كويس لأنه ابتسم لما شافه وأخده بالحضن أخد سمعان على جنب وقعد يتكلم معاه فجأة لقيت سمعان بيكتم صرخة كانت طالعة منه مش عايز حد يسمعها وشه كله اتغير وساب الراجل الغريب ده وقعد على جنب يبكي قلت اروح اشوف ماله لكني حسيت انه من الافضل اني اسيبه لوحده وما افرضش نفسي عليه حاولت كذا مره اتكلم معاه لكنه كان دايما بيحاول انه يبقى لوحده كنت حاسس ان عنده مشكله بس مش عاوز يتكلم مع حد عليها ولمده ثلاث ايام بعد كده كان سمعان ماشي معانا لكنه كان دايما هادي ساكت على غير ما كنا متعودين عليه ومحدش عارف ليه وفي يوم من الأيام قرب اتنين رجالة من يسوع وكلموه بمنتهى الهدوء والاحترام
صباح الخير يبقى اقول لكم ايه احنا كنا بندور على الراجل ده اللي اسمه يسوع آه، وناس قالوا انه هيمر من هنا النهارده حد فيكم شافه أنا هو يسوع بنفسه أي خدمة أقدر أقدمها لكم إيه انا اسمي بنيامين واحنا سمعنا كتير عن تعليمك ومعجزاتك ومحتاجينك تساعد واحد صاحبنا وفينه صاحبكوا ده هو هنا هو بصراحة قائد مئة هو قائد روماني بس من اللي بيحبونا يعني وازاي قائد روماني وصاحبكوا لا ده غير باقي الرومان انت عارف ده بنالنا المجمع بتاعنا بعد ما اتهدم في غارة من الغارات طيب هو محتاج مني ايه اساعده ازاي هو عيان الصراحة مش هو اللي عيان ده الخادم بتاعه ايده اليمين راجل امين جدا بس تعبان قوي وخلاص بيطلع في الروح انا هاجي معاكم بس ليه ما جاش قائد المئة وطلب مني ده بنفسه هو قال انه حاسس انه ما يستاهلش انه يتكلم معاك ويطلب منك انك تساعده علشان كده جينا احنا نقول لك ده راجل خيره علينا كلنا وانا نفسي اشوف الراجل ده انا هاجي معاكم وروني البيت هو كله ايمان بيك وعارف انك انت المسيح ابن الله وهو قال ان الموضوع مش محتاج انك تيجي بنفسك للبيت كفايه بس انك تؤمر بالشفاء هو قال انه عنده سلطان وعنده عساكر بيؤمر ده انه يروح فيروح ويؤمر ده انه يجي فيجي وعارف ان انت كمان عندك السلطان على المرض وحتى على الموت والحياه ولو امرت ان الخادم يتشفي حتى لو مات هيقوم انا ما شفتش في كل اسرائيل ايمان زي ايمان الراجل ده وانا امرت والخادم خلاص اتشفى روح لصاحبك فرحه وافرح انت كمان افرح وانت بتشوف اللي كان عيان سليم وبيخدم
ما فاتش ساعات إلا ولقينا بنيامين راجع وبيشكر يسوع وبيقول إن في نفس اللحظة اللي اتكلم فيها يسوع وقال له إن صاحبه هيتشفي في نفس اللحظة قام من سريره واتشفى والخبر ده فرح كل تلاميذ يسوع ما عدا سمعان اللي أول ما سمع الخبر وشه اتغير وراح قعد لوحده كان تصرف غريب من سمعان لأنه كان دايما بيفرح معانا لما نسمع ونشوف المعجزات في ايه يا سمعان مش عوايدك تقعد لوحدك في ايه ايه اللي مضايقك في حاجه غريبه فيك من اليوم اللي قابلك صاحبك فيه وقعدت لوحدك معاه في ايه في ايه يا سمعان مفيش حاجة أنا أنا مش قادر خلاص يا أندراوس مش قادر ايه هو اللي مفيش حاجه ومش قادر مش قادر على ايه مش قادر أمثل أكتر من كده مش عارف أعيش دور الراجل المحب المتسامح اللي عاوزه يسوع مني مش قادر يا أندراوس مش قادر طب اهدى بس وفهمني ايه اللي حصل
أنت عارف إني إني قبل ما أعرف يسوع كنت من ضمن مجموعة من الثوار كنت بجاهد مع جماعة الغيورين ما انا عارف الكلام ده والاهم يسوع نفسه عارف ايه الجديد في كده أنا هحكي لك الموضوع باختصار وياريت بقى تبلغوا لباقي التلاميذ عشان يعرفوا أنا ليه م- مش هينفع أكمل وهتعرف إني لو ما انسحبتش دلوقتي أنتم اللي هترفضوا إني أكمل معاكم
طب فهمني انت عارف ان قبل ما اقابل يسوع كنت قمت بعمليه فاشله على الجيش الروماني كنت على وشك الموت زي باقي زمايلي لكن الرومان قرروا انهم ينتقموا قاموا بحمله وقتلوا كل اهل اللي كانوا معايا في العمليه حتى رئيسي في الشغل ومراته قاموا عليهم وصلبوهم حرقوا محلهم وبيتهم و... وانا راجع البيت قابلني واحد صاحبي وقال لي بيتنا متراقب واني لازم اهرب بعدين لقيت يسوع او قول هو اللي لقاني و... المهم المهم ان الراجل اللي قابلته من يومين كان كان بيحضني ويعزيني في اهلي الرومان صلبوهم طب والراجل اللي قالك ان اهلك بخير كان خايف عليا كان خايف ان ارجع واشوف اهلي هم متعلقين على الصلبان قدامي كان خايف ان ممكن كمان يتقبض عليا واتسلب جنبهم
انا مش عارف اقول لك ايه مش لاقي كلام اقوله بس ربنا هو اللي يقدر يعزيك
لكن اللي حصل النهارده مش قادر خلاص مش قادر اقبله ايه بالظبط اللي مش قادر تقبله السيد شفى قائد المئة النهارده انا كنت هموت وانا شايف يسوع بيشفي العبد بتاع قائد المئة انا كرهت قائد المئة ده من غير ما اشوفه انا بكره كل الرومان ايوه يا سبعان انا مش قادر احبهم ومش هحبهم قول لي ازاي بقى اكمل اكمل واكون من تلاميذ المسيح انا مش قادر حتى احس بالمحبه والسلام اللي اداهم لي يسوع ازاي بقى هبقى تلميذ ليسوع وانا وانا مليان بالغضب وكل الكره ده
ما شفتش في حياتي كمية الحزن والألم اللي كان فيها سمعان في اليوم ده قدرت غضبه وكرهه للرومان وحسيت إني لو كنت مكانه أكيد كنت هكره الرومان بالطريقة دي ويمكن أكتر قضيت طول الليلة أتكلم معاه وأحاول أنسيه المأساة اللي هو فيها أنا مش فاكر إيه اللي قلتهوله علشان أهون عليه لكني كنت طول الليل وأنا بصلي علشان ربنا هو اللي يعزيه ويهون عليه قبل الفجر بشوية نام سمعان من كتر التعب قعدت أنا أصلي علشانه وأطلب من ربنا إنه يساعده كنت عارف إن كلامي مهما كان مش هيقدر يهديه ويديه سلام كنا احنا الاتنين محتاجين ليسوع أخيرا أنا كمان رحت في النوم في الفجر قمت على ريحة أكل بيتجهز وصوت بيقول أخيرا لقينا يسوع
صباح الخير يا أندراوس صباح الخير جيت في وقتك أنا ما كنتش عارف أعمل إيه سمعان تعبان قوي سمعان عايز يسيبنا بيقول إنه مش هينفع يكون تلميذ ليك أنا عارف شكرا لأنك اهتميت بيه أنا سمعت صلاتك طول الليل علشانه طب أصحي سمعان عايزك تفهمه سيب سمعان دلوقتي هو شوية وهيقوم أنا عاوز أتكلم معاك شوية أنت الأول أنت فاكر كلامي ليكوا لما اخترتكوا تبقوا تلاميذي ال 12 طبعا قلت لنا إن الله الآب اداك الرجالة دي وإن لكل واحد فيهم مهمة خاصة وده كان السؤال اللي جوايا ليه اختارني أنا؟ وإيه هي مهمتي؟
أنت صياد شاطر يا أندراوس حد طيب بيفكر في الناس قبل ما يفكر في نفسه أنت جبت ناس كتير للإيمان أكتر من أي حد تاني من التلاميذ والنهاردة كنت سهران بتحاول تساعد أخوك التعبان وكلهم نايمين أنا بتبسط وأنا بساعد الناس بقدر أحس بيهم بس بحس إن كلامي ضعيف ما بيقدرش يساعدهم إنما كلامك أنت في قوة لأنه للحياة الأبدية بس ده دورك حتى سمعان الغيور ليه دور في الملكوت سمعان اللي شاف ظلم وألم كبير على إيد الرومان محتاج يخف من شعوره بالذنب والألم فعلا الشعور بالذنب هيموته خصوصا إنه لسه عارف إن الرومان صلبوا أهله بسببه وشعوره بالذنب زاد لما حس إنه قد إيه بيكره الرومان وإنه مش قادر يعيش وينفذ تعاليمه
أنت مش بس طيب ده أنت حكيم كمان فعلا أبونا السماوي ما بيفرضش على حد إنه يحبه أو يطيعه المحبة الإجبارية عمرها ما تبقى محبة عطية الخلاص وشفاء النفس عطايا مجانية معروضة على كل البشر لكن القرار ليهم
أو سمعان صح أهو أسيبكم بقى عشان تتكلموا على راحتكم لا يا أندراوس خليك معانا صباح الخير يا سمعان تعالى كل معانا معلش يا معلش يا سيد انا ما ينفعش اكل معاك آه، انا ما- اساسا ما استحقش اكون معاك أو- او اكون تلميذ ليك معلش سامحني انا لازم امشي لكن أنا عاوزك يا سمعان أنا اللي اخترتك عشان تبقى تلميذ ليا تعالى بس نتكلم شوية اتكلم في ايه هنتكلم في حاجات انا مش هقدر اعملها انت بتطلب من تلاميذك حاجات انا مش هقدر انفذها تطلب مننا نحب اعدائنا و... ونسامح اللي يسيء لينا انا مش قادر اسامح الرومان انا بكرههم مش قادر احبهم انا لو قدرت اقتلهم كلهم كنت قتلتهم بص بص يا سيد انا انا غلطت غلطت لما لما افتكرت انه ينفع اكون تلميذ ليك اساسا اهدى بس اهدى وتعالى نتكلم شوية قبل ما تمشي اهدى
كلامك بيزود الحزن والندم جوايا انا مش قادر اسمع كلامك انا اللي اتسببت في موت اهلي على ايد الرومان انا بكره نفسي اساسا بسبب غبائي بكره الرومان اكتر عشان غدرهم وقسوتهم انت انت حد تاني انت محب ورحوم و... انت مش هتقدر تعرف انا قد ايه وحش وقلبي شرير انا مش قادر اغير نفسي سامحني مش هينفع ابقى تلميذك طب انت فاكر انا مين يا سمعان
عارف طبعا مصدق انك انت المسيح ان الله يهوى
كلامك صح وبيدل انك مؤمن وفاهم حاجات كتير طب انت تفتكر انا جيت للارض ليه
هنا الطريق الصحيح تشفي المرضى والمحتاجين بس
يعني فعلا انا لازم اعمل كل ده لكن لازم اعمل الاهم الناموس اللي اداها الله الاب لموسى بيطلب انه لازم يحصل سفك دم لازم يسيل دم بريء عشان يحصل غفران للخطيه عشان كده لسه بني اسرائيل بيقدموا حملان كذبيحه عن خطاياهم سمعان انا حمل الله انا الذبيحه اللي جهزها الله الاب عن خطايا البشريه أنا بكشف لك أنت وأندراوس سبب مجيئي للأرض لأنكم محتاجين تعرفوه دلوقتي وأنا هعرف الباقي بيه بس مش دلوقتي قدام شوية لما يبقوا مستعدين إنهم يفهموا
طب يا رب مفيش طريقه تاني يعني ولا ايه
هي دي الطريقة الوحيدة وأنا قابل بيها عشان أوفي العدل الإلهي وعد الله. امتى يا سيد قرب الوقت اه يا رب يا الهي
لما يقول لي أبويا إنه خلاص الوقت جه لازم أسلم نفسي فدا للبشرية سمعان من فضلك اسمح لي إني أشيل عنك ذنبك وكرهك الآب بعتني علشان أشيل عنك كل ده عشان تعيش أنت في سلام السلام اللي هديه سلام أعمق وأكبر من إنك تفهمه هديك سلام وراحة لنفسك اللي تعبت
انا فعلا محتاج السلام ده شعوري بالذنب والكره مدمرني من جوه بس ازاي واعمل ايه عشان اخد السلام ده
بس إنك تقبله مجرد ما تقبله هيبقى ليك أنا مش ممكن أفرض سلامي على حد انتوا بس تقبلوا العطية والهبة اللي هديها لكم
بس بس لازم نعمل حاجه عشان نبقى مستحقين ان احنا يعني ناخد الهبه دي وإزاي تبقى هبة الهبة لو عملت فيها أي مجهود أو عملت أي حاجة ما تبقاش هبة الهبة معناها عطية مجانية
سيدي يا ربي أنا أقبل عطيتك أقبل هبتك الكريمة أنا يمكن مش قادر أفهمها لكن أنا كل إيمان فيك أتوسل إليك طهرني وطهر قلبي من كل ذنب وكراهية أرجوك مغفورة ليك خطاياك انت دلوقتي مشفي من كل مشاعر كره كانت تعباك ومأيداك عيش في سلام
ومع فجر اليوم الجديد كان فجر جديد ونور جديد في حياتنا ونورت شمس محبة الله واستمر نورها في حياتنا في اللحظة اللي قال فيها يسوع مغفورة ليك خطاياك لاحظت إن سمعان الغيور اتغير بالكامل واستمر معانا كتلميذ من تلاميذ يسوع في الثلاث سنين اللي بعد كده وبقى راجل مكرس في كل تصرفاته وسلوكه مرت شهور واحنا بنسافر في اليهودية من بلد لبلد ويسوع يوعظ ويخدم في الشعب وأخيرا رجعنا تاني للقرية اللي اتشفى فيها عبد قائد المئة راقبت سمعان وكنت مستني أشوف يا ترى لسه في مشاعر الغضب لكن المفاجأة السعيدة اللي حصلت إن سمعان راح لبيت قائد المئة بس مش علشان يقتله لا ده راح يشهد له عن محبة يسوع ازاي غيرته ساعتها ساعتها اتأكدت ان سمعان فعلا اتشفى من جوه
سمعان كان مليان بمشاعر الكره والحقد بس يا ترى انت بتصارع مع نفس الشعور اقف قدام نفسك لحظات واسال نفسك يا ترى في شخص معين حاسس انه فعلا اذاك للدرجه اللي حاسس انك مش ممكن تسامحه يا ترى مريت في حياتك بتجارب ملت حياتك بالجراح ضيعت معاني الفرح جواك لدرجه انك حتى فقدت القدره على انك تحب يا ترى تعبك غياب السلام والفرح والسعاده من حياتك أنا عاوز أقول لك إنه زي ما الرب يسوع إدى عطية الغفران والسلام والتحرير من عبودية الذنب والكراهية لسمعان هو بيعرض عليك نفس العطية النهاردة كل اللي عليك بس إنك تقبلها تآمن وتصدق وتقبل على طول يديك سلام ومحبة ويشيل من جواك كل حزن وكآبة وشعور بالذنب بس الأول لازم تقبله مخلص شخصي لحياتك لو عايز تقبل المسيح النهاردة اعترف انك خاطي وعاجز قدام خطيتك اقبل وصدق ان في شخص بيحبك ومن محبته بعت ابنه يسوع المسيح عشان يموت بدالك ويشيل عنك خطيتك ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطية حط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح واشبع كل يوم من كلمته الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية المرة اللي جاية هنسمع ونستمتع بشاهد جديد بطرس استنونا شاهد جديد مع شاهد عيان